احنا في رسالة غلط كل سنة وانتم طيبين آم، رسالة غلطية وصلنا إلى أصحاح خمسة مش كده وصلنا لآية 13 16 مظبوط خلصنا 15 فكركم تاني آه، أول إصحاحين في رسالة غلاطيا كان بيقدم لنا حياته الأولى كمثال لواحد عاش يهودي متعصب ثم انتقل إلى نعمة ربنا يسوع المسيح وبعدين إصحاح ثلاثة وأربعة بيشرح لنا فكرة عمل النعمة ودم المسيح مقارنة بالناموس والتزامات اليهود أصحاح خمسة وستة بيقدم لنا فكرة الحرية المسيحية الحرية في العلاقة مع الله الحرية في السلوك إن إحنا بقينا كأولاد بنتصرف بحرية يحكمها آه، محبتنا لله وتحكمها ما يليق وما لا يليق مش عبيد بنتحرك بسياسة ال- النهي والفرض لكن حذرنا في آخر في في إصحاح خمسة وقال لنا أنتم دعي- دعيتم للحرية غير أنه لا تصيروا الحرية فرصة للجسد لكي تطيعوها لكي بل بالمحبة خدموا بعضكم بعضا وصلنا بعد كده قال اسلكوا بالروح فلا تكملوا شهوة الجسد لأن الجسد يشتهي ضد الروح والروح ضد الجسد وهذان يقاوم أحدهما الآخر حتى تفعلون ما لا تريدون دي اتكلمنا فيها المرة اللي فاتت أظن إن جوانا دايما قوتين بيتجاذبون الروح يشتهي ضد الجسد والجسد دايما يشتهي ضد الروح واللي ما عندوش الصراع ده يبقى لسه ما دخلش العهد الجديد او لسه ما دخلش في عهد مع الله يعني يبقى الروح عنده مش شغال فيبقى الجسد بس هو اللي سايقه فما عندوش مشكلة عاوز ياكل بياكل عاوز ينام بينام عاوز يغلط بيغلط لكن الإنسان الروحي في قوة أخرى دخلت حياته بتقول له ده مناسب وده مش مناسب وهذان يقاوم أحدهما الآخر حتى تفعلون ما لا تريدون مقصود بها أن أحيانا الواحد يعمل حاجة ما يكونش عاوزها يعني يتزحلق ويغلط عن غير إرادة أو عن غير رغبة ودي صراحة بولس الرسول في رسالة الرمية بالتفصيل لما حسسنا أن في خناقة كبيرة قوي جواه وقال في آخرها ويحي أنا الإنسان الشقي من ينقذني من جسد هذا الموت مين يخلصني من ال- من الجسد اللي خانقني ده شادي يقول لهم يوطوا شوية بس وطوا شوية ولكن إذا انقضتم بالروح فلستم تحت الناموس يعني إذا كنا هنعيش بالروح يبقى خلاص الناموس لا يحكم علينا وأعمال الجسد ظاهرة لألا واحد يكون مش فاهم بولس بيتكلم في إيه، يعني إيه الجسد ويعني إيه الروح هو ما يقصدش الجسد بالغرائز الطبيعية والفسيولوجي اللي فيه لا يقصد الجسد هنا كعنوان للشهوات اللي جوه الإنسان لكن الجسد بأعماله الطبيعية مش ده اللي الروح بيقاومه طبعا فعشان يوضح كلامه ما هو الجسد الذي يعنيه بولس هنا يقول أعمال الجسد ظاهرة التي هي زنا عهارة نجاسة دعارة دول فريق واحد أيا كانت يعني فيش داعي نشرح ونستفيض في شرح أنواع الخطايا لكن ده نوع الخطايا الشهوانية الجسدية عبادة الأوثان سحر عداوة خصام غيرة سخط تحزب شقاق بدعة حسد قتل سكر بطر وأمثال مثل هذه بعض الخطايا يمكن ما تعرفوهاش ال ال يعتقد البطر ده اللي هو البطر ده الجو بتاع السكر يعني وال تلاحظوا كمان ان في خطايا تبدو في نظرنا صغيرة محطوطة في الليستة البشعة يعني مثلا خطية زي الخصام دي محطوطة جنبا إلى جنب مع القتل والزنا و... يعني حاجة تخوف خطية زي الحسد محطوطة قبل القتل خطية التحزب والشقاق قد نعتبرها خطية بسيطة يمكن ايه يعني لما واحد يعمل حزب كده ويخبط في التاني و... لا الحاجات دي وحشة قوي أمثال, أمثال هذه التي أسبق فأقول لكم عنها كما سبقت فقلت أيضا أن الذين يفعلون مثل هذه لا يرثون ملكوت الله يعني زي الحاجات دي أمثال هذه التي أسبق فأقول لكم عنها كما سبقت فقلت أيضا أن الذين يفعلون مثل هذه لا يرثون ملكوت الله كل النوع ده من الناس أو كل اللي عايش في الخطايا دي ملوش نصيب في السماء برضو واحد يقول طب افرض واحد عمل الحاجات دي في يوم من الأيام كونه وقع فيها مرة ورجع يتوب خلاص لكن الذين يفعلون مثل هذه يعني اللي حياتهم من فضلك علي المايك شوية آه اللي حياتهم عايشة على الخطايا دي يعني بيعملوها بشكل مستمر دول ما لهمش نصيب في السماء الكلام ده يخوف ليه لأن في واحد بيقول فيها إيه لما أعيش مع ربنا واسكر لا فيها كتير اللي بيعمل الحاجات دي بيضيع الملكوت لأن دي أعمال الجسد وأعمال الجسد ظاهرة مش محتاجة حد يعني يقول لك صح ولا غلط واللي هيعمل الكلام ده ملوش نصيب في الملكوت في واحد يقول يعني طب أنا مخاصم لأن فلان ده ما يستاهلش وعمل وسوى وأنا برضو بتاع ربنا نقول له ما ينفعش العداوة والخصام محطوطة في لستة أعمال الجسد الظاهرة اللي يعملها لا يرث الملكوت وده مش كلام ده كلام الكتاب معنى كده ان الواحد ما يخصمش ابدا ما يخصمش ابدا طب والناس المفترية والظالمة معلش ما هي دي طريق الملكوت لازم نسامح ولازم نوسع قلبنا ولازم ننسى الإساءة ولازم نغفر للناس عشان ربنا يغفر لنا ده كلام ربنا الذين يفعلون مثل هذه لا يرثون ملكوت الله يبقى مفيش حد هيدخل الملكوت عايش في الخطايا دي لكن لو وقع فيها قبل كده وتاب خلاص ربنا رحمته واسعة لكن هيكمل حياته كلها ما مص يعني مصر على الخطايا دي لا كده ملوش نصيب برضه بفرق بين واحد وقع في الخطايا وتاب وبين واحد الخطايا دي حياته الخطايا دي منهجه الخطايا دي مش راضي يتنازل عنها مش راضي يتوب عنها لا اللي هيعمل كده ملوش نصيب في الملكوت في الناحية التانية إن كانت دي أعمال الجسد الظاهرة برضو الروح له أعماله الظاهرة يعني الإنسان الجزداني تعرفه من الكلام ده تعرفه أنه مشغول بالزنا وبالعصبية وبالخصام وبالعداوة طب والإنسان الروحاني له شكل يقول وأما ثمر الروح فهو محب فرح سلام طول أناة لطف صلاح إيمان وداعة تعفف ضد أمثال هذه ليس ناموس يعني غير الكلام ده ما تفكروش في الناموس مش هو ده الناموس إذا الناموس المسيح هو الشيء المجموعة دي وثمر الروح هو المجموعة دي وعاوز تقيس نفسك إن كنت تميل للجسد أكتر ولا للروح أكتر حط الاستتين قصادك وشوف أنت تبع مين عندك محبة وفرح وسلام وطول أناة ولطف وداعة وإيمان وتعفف ولا عندك زنا وعهارة ودنس وخصام وعداوة وحسد وشقاق عندك أنهي كلنا ممكن نلاقي يعني مشكلين شوية كده وشوية كده أيوة بس الجسد يشتهي ضد الروح والروح يشتهي ضد الجسد وهذان يقاوم أحدهما الآخر ولازم المعركة في الآخر تبقى لصالح الروح فلازم الواحد يستخدم الحرية المسيحية يعني هو حر في الحياة مع الله وحر في حياته في الدنيا لكن في اتجاه ثمر الروح عشان كده قبل كده قال خلوا الحرية دي بيها تخدموا بعضكم البعض يعني تأيد حريتك بخدمة الآخرين لأن دي محبة ثمار الروح عادة بيبقوا موجودين مع بعض يعني صعب تلاقي واحد عنده محبة ما عندوش فرح ما عندوش سلام ما عندوش لطف وإيمان لكن أحيانا الروح القدس يبان في واحد بشكل في فضيلة معينة أكتر من غيره يعني عادة الفضائل تأتي مجتمع والرذائل أيضا تأتي مجتمع يعني تلاقي الإنسان الجزداني بيقع من خطية لخطية ومن شهوة لشهوة كمان الإنسان الروحاني تلاقيه بيتقدم من فضيلة لفضيلة لكن زي ما الإنسان الجزداني أحيانا تبقى خطاياه مركزة في خطية معينة يعني هو عنده خطايا كتير لكن أكبر خطية وأوضح خطية هي كذا كمان الإنسان الروحاني عنده فضائل كتير لكن أوضح فضائله ممكن تبقى حاجة معينة عشان كده حتى لما بنراجع القديسين والأنبياء بنقول فلان كان متميز بكذا مثلا موسى كان حليما فمش معنى كده ان موسى ما كانش رجل صلاة او ما كانش عنده سلام او ما كانش عنده محبة لا كان عنده كل حاجة بس الحلم ده وطولة البال دي كانت فضيلة واضحة قوي ابونا ابراهيم كان عنده كل الفضائل لكن الايمان في حياة ابونا ابراهيم حاجة واضحة كده زي الشمس اسحاق يتميز بطاعة شديدة جدا لكن كان عنده كل الفضائل اذا احنا ممكن ندخل لازم نبقى تبع ثمر الروح وممكن الروح القدس يطلع ثمرة واضحة في حياتك ممكن تكون مختلفة عن اللي جنبك يعني ممكن ربنا يشتغل بيك لصالح فكرة المحبة يبقى كل لما الناس تسأل عنك تقول فلان ده كتلة من الحب كله محبة طب دي حاجة حلوة أوي أو واحد تاني يقولوا عليه فلان ده مشهور جدا بطول الأنام طب دي نعمة كبيرة كمان لما حد يقول عليك كده او لما تفتكر في نفسك كده اوعى تنسى انها ايه انها ثمر الروح ثمر الروح يعني ايه يعني انت مالكش فضل كبير انت كل اللي عملته انك تجاوبت مع الروح القدس اللي فيك الارض الجيدة اللي جواك الروح القدس اللي ساكن فينا شغلته يعمل قديسين شغلته ياخد اوحش خاطي فينا ويعمله قديس هي دي لعبته هي دي شغلته فكونه طلع منك حاجة حلوة ده مش فضل فيك ده لأن الروح القدس يصنع القديسين هو روح الله اللي كله محبة وفرح وسلام فأنت مجرد بس تجاوبت مع الروح القدس بالصلاة والصوم والإنجيل والخدمة والكنيسة بان عليك الحاجات الحلوة بتاعة الروح القدس فعشان كده لا يفتخر أحد بفضيلة عنده مهما عمل لأن يسوع له المجد يقول بدوني لا تقدرون أن تفعلوا شيء محدش يقدر يحب الناس بقلب مفتوح واسع من غير ربنا محدش يقدر يكون عنده إيمان قوي إلا بربنا محدش عنده سلام حقيقي إلا فضل من ربنا وهكذا كل الفضائل أو كل ثمار الروح هي أساسا عطية الله لكن ده ما يلغيش ان في مقاومة وفي حرب الجسد يستوي ضد الروح والروح ضد الجسد هتصلي وهتيجي في صالح الروح وهتغلب شهواتك وتقاوم الحاجات الوحشة وتطلب من ربنا المحبة والفرح والسلام يبقى انت ماشي كويس هيبان عليك الثمر ده وفكرة كلمة ثمر كمان تنبهنا ان الثمار دي لا تأتي سريعا محدش فينا بيزرع زرعة كده وتاني يوم يلاقيها أثمرت عادة الثمرة تيجي في الآخر خالص يعني النبات يكبر وورقه يخضر ويتماسك كده وفي الآخر يثمر فما تستعجلش يعني في واحد يدخل السنة يقول إيه أنا هاخد فضيلة المحبة السنة دي تدريب وبعدين يجي من أول أسبوع بقى متخيل إن قلبه بقى مليان حب لكل الناس يجي بس واحد يكسر عليه بالعربية يتنرفز ويلخبط وبعدين يراجع نفسه يلاقي ما فيش ولا حب ولا حاجة ده حاجة بسيطة خالص كسرت عليك المحبة واحد مثلا يأثر في حقه ويشيل منه طب انت محبة ايه بقى لا ده انت لسه قدامك سكة طويلة قوي عشان قلبك ما يشيلش وقلبك يسامح وقلبك ينسى وقلبك يتفتح كده بالحب لكل الناس القريب والبعيد اللي ما تعرفه واللي ما تعرفوش اللي يستاهل واللي ما يستاهلش دي عملية عاوزة عاوزة سنين من من الزراعة والفحت والحرث والسقي لغاية ما الثمرة تطلع اوعوا تفتكروا ان القديسين اللي تميزوا بفضائل جت كده في يوم وليلة ده موسى النبي ده عشان يتعلم الحلم ربنا خلاه في الصحراء 40 سنة راعي غنم غنمة تجري كده يفضل يجري وراها ويلمها وتجري منه تاني يفضل يجري وراها والشمس والحر والبرد ويستحمل ما يقدرش يشكي هيشكي لمين ده لوحده السنين دي كلها يعني زي طلعت منه ثمرة الحلم دي فيقولوا ما كانش في أحلم منه نفسه طويل جدا على الناس دي نعمة كبيرة خدها لكن خدها بتدريب طويل قوي حتى أثمرت الثمر يجي ببطء لكن يفرح لما يجي ثمر تبقى كل كل قيمة الشجرة في ثمرها وعشان كده المثل اللي قاله ربنا يسوع المسيح في لوقا 13 لما بيقول آتي أطلب ثمرا ولا أجد اقطعها لماذا تبطل الأرض لما قال عن شجرة مغروسة في كارمو يجي كل سنة يقول فين الثمر ما يلاقيش فأهم ما يعني المسيح له المجد في حياتنا أهم مقياس نتقاس بيه قدام ربنا هو الثمر يعني هتقول بتصلي كتير كويس ربنا واخد باله انك بتصلي كتير طيب بان عليك محبة ولا لا انتوا عارفين ان ساعات واحد يعثر يقول لك فلان ده طول نهار رايح الكنيسة وراجع من الكنيسة ورافع عليا قضية وعامل فيا ومساوي حاجة تزعل طيب طب انت فعلا بتيجي الكنيسة كتير وبتصلي كتير في ثمر ولا ما فيش ثمر ولا بس منظر حاسب ما هو الحياة مع الله دي لازم يبقى لها ثمر عارف تسامح ولا مش عارف تسامح عارف تحب ولا لسه لسه عصبي بعد كل السنين دي مع العشرة مع ربنا طب ما هو لازم العشرة مع ربنا تعلمك طولة البال ولكن الذين هم للمسيح قد صلبوا الجسد مع الأهواء والشهوات لألا واحد يفهم أن ثمر الروح ده هو عطية الروح بدون تعب وعطية الروح بدون جهاد فمعلمنا بولس بحكمة يكمل ويقول خلي بالكم بقى بتوع المسيح له المجد الذين هم للمسيح اللي بينهم وبين ربنا عهد اللي عايشين عشانه أوضح حاجة في حياتهم أنهم صلبوا الجسد مع الأهواء والشهوات يعني حسموا القضية لصالح الروح بدل الروح يشتهي ضد الجسد والجسد ضد الروح قال له بص يا عم جسد انت تعالى هنصلبك مع المسيح عشان نعيش بالروح بس صلب الجسد دي برضه موضوع طويل الإنسان الروحي مشغول دايما أن يصلب مع المسيح يصلب يعني إيه يعني لا يبحث لجسده عن راحة لأن الصليب ضد الراحة الصليب عنوان التعب والألم لا يبحث لنفسه عن كرامة لأن الصليب عنوان العار وعنوان الذل لا يبحث لنفسه عن نفسه لأن الصليب عنوان البذل والعطاء والانشغال بالآخرين فالذين هم للمسيح اللي عايشين لربنا صحيح صلبوا الجسد صلبوا الجسد يعني كعهد بينهم وبين ربنا لا يعيشوا لنفسهم ولا يدوروا على راحتهم ولا ينشغلوا بكرامتهم ليه لأنهم صلبوا الجسد مع أهوائه وشهواته يعني كل أنواع الشهوات اللي ذكرها دي أعمال الجسد الظاهرة الإنسان الروحي بيصلبها وعملية صلب الجسد دي عملية طويلة برضه هي مش موقف واحد في حياتك الصوم ده ممكن نسميه صلب الجسد ما انت تبقى عاوز تاكل وتقول لا ما يصحش الكنيسة كلها صايمة انا مش هاكل طب انت بتعمل ليه كده بصلب جسدي السهر كل الناس نايمة ليه تسهر تسبح صلب الجسد الإهانة ليه تستحملها وانت تقدر تعمل وتعمل صلب الجسد الشهوات اللي جواك ليه بتحشها طالما الناس كلها بتغلط لا صلب الجسد دي علامة أنك للمسيح الذين هم للمسيح قد صلبوا الجسد مع الأهواء والشهوات لأنه الذين هم للمسيح دول اللي هيبانوا في اليوم الأخير هيتخطفوا مع المسيح على السحاب اللي هم دول بتوعه هم دول اللي مقدرين دمه اللي اشتراهم بدمه هم دول اللي هيلبسهم أبيض في السماء طب ايه علامتهم علامتهم ان هم عايشين للمسيح صلبوا اجسادهم مع الاهواء والشهوات ان كنا نعيش بالروح فلنسلك ايضا بحسب الروح يعني إن, إن كنا فعلا بيتقال علينا ناس روحيين بدأنا حياة جديدة بالروح القدس خلي سلوكنا كمان يبقى بالروح القدس ما تبقاش الحياة الروحية مجرد منظر خارجي أو التزامات والسلوك بعيدا عن الروحيات عشان كده من ثمارهم تعرفونهم واحد يصلي كتير لكن مليان حقد وطريقته وحشة مع الناس ومتكبر لا مفيش ثمر في حياته لا في حاجة غلط في برنامج الروح ده بيعيش بالروح لكن لا يسلك حسب الروح كان بيصلي كتير فين الوداعة بتاعت المسيح فين الطيبة بتاعت ربنا فين الحكمة فين السلام فين طولة الأنام إن كنا نعيش بالروح فلنسلك أيضا بحسب الروح لا نكن معجبين أو معجبين هي مقصود بها التعاجب التعاجب اللي هي الإنسان يعني يفتخر بنفسه أو يبقى معجب بنفسه فيبقى يتعالى على الناس أو يتظاهر كده عشان الناس تسقف نغاضب بعضنا بعضا ونحسد بعضنا بعضا الآية دي جميلة لأنها تكشف لنا أن أحد أهم أسباب الغضب التعاجب أو الكبرياء ودي الكبرياء من شهوات الجسد أو من شهوات النفس يسموه يعني إيه الواحد عاوز يتمجد قدام الناس بينما المسيح له كل المجد يقول مجدا من الناس لست أقبل يا رب أنت المستحق كل كرامة ومجد ما بتقبلش مجد الناس وإحنا المستحقين كل عقاب وهوان عمالين نبحث لأنفسنا عن مجد بعضنا من بعض فبيقول لا نكن معجبين نغاضب بعضنا بعضا انتوا ازاي بتغضبوا على بعض بولس مستغرب ليه لان دي علامة جسدية علامة ان احنا لسه شهوات الجسد غلبانة علامة ان في كبرياء جوانا لان الغضب بنت الكب... ابن الكبرياء ونحسد بعضنا بعضا لما تبص حواليك وتغير وتحسد دي برضو علامة عدم محبة وعلامة كبرياء وعلامة حياة جزدانية علامة ان احنا مغلوبين بأجسادنا لسه فهو جاب لنا عينة او جاب لي بتوع غلطية بالذات لان هم وقعوا في خطية تدل على ان هم جزدانيين ايه هي الخطية ان هم بقوا احزاب وبقوا بيخبطوا في بعض وانكروا ما قاله بولس وبدأوا يمشوا ورا الأنبياء الكذبة الجداد اللي يقولوا لهم ختان وناموس عشان كده في صح ثلاثة قال لهم أيها الغلاطيون الأغبياء من رقاكم حتى لا تزعنوا للحق أبعدما ابتدأتم بالروح تكملون الآن بالجسد يعني في الأول ابتديتوا حلو ومشيتوا صح دلوقتي عايشين بالجسد بتفكروا بطريقة جسدية لأن ممكن الواحد يمشي مع ربنا خطوتين وبعدين الشيطان يضحك عليه وإيه ويخليه يعيش حياة جسدية مغلفة كده بس ببرواز روحي عشان يقنعه ان هو بقى كويس زي الفريسيين الفريسيين كان لهم سلوكيات كتيرة قوي مثلا يطولوا في الصلاة ليه؟ لعلة يطيلون الصلوات ايه العلة هنا عاوزين الناس تمدحهم عاوزين الكرامة لكن هما مش بيطولوا الصلاة حبا في ربنا خالص فهنا بعد ما ابتدوا بالروح ابتدوا يتعلموا الصلاة ويعلموا الناس الصلاة انحرفوا ودخلوا في التعاجب والكبرياء ووقعوا برضه في حياة جسدية احنا محتاجين مع الكلام ده في غلطية خمسة ان احنا نراجع نفسنا لألا نكون بعد كل هذا الزمان ما زلنا جسدانيين برضو حاجة تزعل ان المسيح له المجد يبقى اتصلب عشان عمل ده كله ونحن ما زلنا نغضب ونحسد ونتكبر ونتعالى ونخاصم ونعادي ليه كده امال يعني فين بقى المحبة والفرح والسلام وطول الأناة واللطف والوداعة تلاحظوا كمان ان ثمار الروح كلنا نفرح بيها يعني لو لقيت واحد عنده ثمار الروح هتحبه على طول وهترتاح له وكلنا نقرف ونتضايق من أعمال الجسد ومع هذا تلاقينا نميل إلى أعمال الجسد لكن يعني لو جبت صاحب بني آدم مثلا تحبه يكون روحاني ولا جسداني حتى لو كنت انت مش روحاني ما تقدرش تصاحب واحد حياته عداوة وخصامة وتحزب وشقاق وسكر وكلام ما تع- ما ترتاحش لكن لو لقيت صديق عنده محبة وفرح وسلام وتقول أنا يا سلام ده حاجة حلوة أوي إذا نحن بطبعنا نميل إلى ثمر الروح ده اللي يريحنا فكل ما تريدون أن يفعل الناس بكم افعلوا هكذا أنتم أيضا بهم هنا يبان كمان من الكلام ده أن المسيحية تظهر أساسا في السلوك المسيحية قبل ما تكون عقيدة هي سلوك مش لأن ما وراهاش عقيدة دي مبنية على أساس متين جدا من الإيمان والعقيدة الله ظهر في الجسد والروح القدس ساكن فينا في عقيدة في إيمانيات لكن الرسالة الأولى الكرازة الأولى للمسيحية هي كرازة الحياة المسيحي متميز أنه كتلة من المحبة والفرح والسلام وطول الأناة والوداعة والصلاح والإيمان واللطف ولما يسألوه أنت ليش كده يقول عشان مسيحي يسألونكم عن سبب الرجاء الذي فيكم تجيبونهم بوداعة وخوف عشان كده احنا مفروض كل سنة نراجع نفسنا على لستة ثمار الروح في حاجة بانت عليك ولا لسه في محبة أكتر من المعتاد لأنه إن أحببتم الذين يحبونكم أي فضل لكم لحسن واحد يقول ما أنا بحب أولادي وإخواتي و... لا حاسب مش هو ده المقياس اللي حطه المسيح له المجد إن لم يزد بركم على الكتب والفريسيين مش هينفع ندخل في الإصحاح الأخير أيها الإخوة إن انسبق إنسان فأخذ في ذلة ما فاصلحوا أنتم الروحانيين مثل هذا بروح الوداعة ناظرا إلى نفسك لئلا تجرب أنت أيضا أولا هنا سماهم روحانيين ودي حكمة الراجل ده بينما في صح ثلاثة قال لهم أنتوا بدأتوا بالروح وبتكملوا النهاردة بالجسد وأشار بشدة إلى أن سلوكهم جسدي وأن الجسد غلبهم في حاجات كتير ووبخهم وفي الآخر رجع يقول لهم إيه أصلحوا أنتم الروحانيين ده أسلوب فيه تشجيع لما يجي كده واحد يفكرك ويقول لك ده أنت ابن ربنا ده أنت يعني اسمك مكتوب في السماء ده أنت راجل قديس بتتناول جسد ربنا ودمه وبتاخد القداسة كلها هنا بيفكرك بحاجة المفروض تبقى عليها مش بالضرورة تبقى كامل فيها لكن بيفكرك بحاجة كبيرة مفروض تبقى عليها فيرجع يقول لنفس الناس اللي وبخهم بشدة انتم ناس روحيين على الأقل لأنكم بتجاهدوا في اتجاه الروح بتحاولوا تبقوا ناس روحيين قال لهم تدريب جميل قال لهم إن انسبق إنسان فأخذ في ذلة برضو تعبيراته جميلة يعني لو واحد سبقكم وأخذ في ذلة ما أولا سبقكم دي يعني معناها إيه ده هو اتزحلق وانتوا احتمال تبقوا وراه فحاسب هتقعد تتريق عليه وتدينه وتشاور عليه ده غلط ده عمل ما يمكن الدور لسه جاي عليك ده انسبق فأخذ في زلة ما وأخذ كمان كمبني للمجهول دي كأنه يعني حد تاني وقعه عدو الخير وقعه يعني يمكن هو حلو ومش عاوز يغلط بس هو الشيطان غلبه فبرضه فيها تنبيه حاسب يمكن انت مش مجرب بنفس التجربة في واحد يبص كده الواحد بيقع في شهوة معينة او خطية يقول ازاي بيعمل الكلام ده ازاي يعني واحد يقع في الحاجات دي ازاي ايه بس يمكن هو حربه تقيل عليه وقع انت عارف لو اتحاربت نفس الحرب هتثبت ولا لا والكلام سهل ما يمكن حربه شديدة ما يمكن هو قامة روحية يمكن أحسن مني ومنك لكن أخذ في ذلة ما ويمكن ربنا يرحمه ويسبقنا كلنا للملكوت بالتوبة فأيها الإخوة إن انسبق إنسان فأخذ في ذلة ما فاصلحوا أنتم الروحانيين مثل هذا بروح الوداعة ناظرا إلى نفسك لئلا تجرب أنت أيضا حكمة جميلة أوي ما تلاقي واحد بيغلط ما تشاورش عليه وتقول غلطان ما تتشطرش وتدور على التهمة اللي تقولها له لا إذا كنت إنسان روحاني صحيح روح صلحه وتصلحه إزاي بروح الوداعة الوداعة دي بقى كوكتيل من الصبر والاحتمال والمحبة والتشجيع والبشاشة والتواضع والحكمة والكلام الطيب كل ده اسمه روح الوداعة لما تمسك الإنسان الغلطان ده وبروح الوداعة تحاول تصلحه تبقى صحيح روحاني وانت بتعمل كده حاسب الشيطان يدخل جواك نوع من الاحتقار ليه او الاستهانة بيه لانه واقع في خطايا وحشة ناظرا الى نفسك لألا تجرب انت ايضا محدش كبير على الغلط محدش كبير على الغلط داود النبي في مجده وقع وقعة وحشة خالص ليه لأنه ما كانش متوقع الوقعة دي وقديسين كبار وقعوا وقعات كبيرة قوي ليه يمكن نسيوا نفسهم في الوقت ده يمكن تصوروا ان الخطية دي بعيدة عليهم اوعى تفتكر ان في خطية بعيدة عليك احنا ناس ضعفة كلنا انظر الى نفسك لألا تجرب انت ايضا واحد اتزحلق قصادك خاف على نفسك احمي نفسك بالصلاة قول يا رب ارحمني وارحمه لان هو انصبق فاخذ في ذلة ما محدش عارف انت هتقع امتى على رأي واحد من القديسين كان حين يرى إنسانا يخطئ يبكي فسألوه بتبكي ليه قال لهم حاسس ان فلان ده بيغلط النهاردة هيتوب بكرة خايف اغلط بكرة ملحقش اتوب ياه جات لك ازاي دي ايه الفكرة الجميلة دي ده بيبكي على نفسه وهو يرى انسان يخطئ يعني لو بكى على هذا الانسان المخطئ ماشي فضيلة برضو انه متألم لسقطة إنسان لكن شوفوا الفضيلة الأعلى كمان ناظرا إلى نفسك هو لما شاف واحد بيغلط خاف على نفسه مش بس حزن على أخوه حزن على أخوه دي برضو فيها حب وحلوة لكن خاف على نفسه لألا يجرب هو أيضا احنا سهل علينا قوي ندين الناس اليهود اجتمعوا قدام المرأة التي أمسكت في ذات الفعل وكلهم جاهزين والتهمة جاهزة وكل واحد ماسك حجر وجاهزين وما لقاش فيهم المسيح له المجد ولا واحد ناظرا إلى نفسه فانحنى إلى أسفل بعض القديسين يقول كسروا قلبه بالكبرياء ده بالقسوة دي كل واحد شايف نفسه كويس وهي اللي وحشة فانحنى إلى أسفل عشان يشيل البلاوي دي كلها بتاعتهم وبتاعتهم وابتدى بقى يخطط على الأرض كأن بيديهم فرصة كل واحد ينظر إلى نفسه يراجع نفسه أو يمكن كان بيكتب خطايا عشان ينبه لكل واحد فيهم أنه بص لنفسك بص لنفسك ما تستعجلش في الحكم لأنك حتى لو ما عملتش نفس الغلط قد تجرب أنت أيضا بنفس الخطأ صدقوني في ناس كتير داقت الخبرة دي تدين إنسان في خطية وتمر الأيام ولازم تقع في نفس الخطية مهما كانت بالكيل الذي به تكيلون يكال لكم عشان كده اصلحوا أنتم الروحانيين مثل هذا بروح الوداعة بلاش تبقى قاسي أبدا مع الخاطي بلاش تبقى حاد مع الشخص اللي الخطية غلبان انت كمان الخطية ممكن تغلبك لولا رحمة ربنا لولا ما احنا في الكنيسة دلوقتي ناظرا إلى نفسك لئلا تجرب أنت أيضا احملوا بعضكم أثقال بعض وهكذا تمموا ناموس المسيح تاخدوا بالكم هو الموضوع كله مرتبط بالناموس وهو عمال يكسر في قولة الناموس اللي بيفتخروا بيه الجماعة اليهود وقال لهم الناموس بتاعكم ده مش هيوصل لكن بيكلمهم عن ناموس آخر زي ما بعد ما قال ثمر الروح قال ضد أمثال هذه ليس ناموس يعني ما تنشغلوش بحاجة تاني غير المحبة والفرح والسلام وطول الأنا والحاجات وعشان يلخص الناموس كله في آية واحدة حطها في أربع كلمات لازم تحفظوها احملوا بعضكم أثقال بعض وهكذا تمموا ناموس المسيح عاوز تاخد عشرة من عشرة قدام المسيح تتمم ناموس المسيح انشغل بدي بس شيل حمل الناس احملوا بعضكم أثقال بعض في ناس شايلة أحمال تقيلة مش معنى ان ما عندكش نفس الحمل انك انت احسن لا ده ربنا حاطط الحمل ده على اخوك عشان تروح تشيل معاه ولو شلت الحمل معاه انت قدام ربنا تممت المطلوب منك انت راجل مبسوط وحواليك فقراء كتير روح شيل معاهم حملهم عشان تتمم ناموس المسيح وإلا تبقى زي الغني والعازر انت صحتك كويسة في ناس مرضى كتير روح شيل حملهم عشان تتمم ناموس المسيح في ناس خطاب وعاد عن ربنا كتير وانت ربنا اداك نعمة انك انت عرفت سكته روح شيل حملهم شيل خطاياهم مش شيل خطاياهم يعني تغلط معاهم روح شجعهم على التوبة روح توب معاهم روح اتكسر قدام ربنا بسببهم لعل الله يرفع خطاياهم ويرجعهم احملوا بعضكم أثقال بعض وهكذا تمموا ناموس المسيح آية جميلة فيها ملخص كل الناموس لو واحد قال لك ما عندناش ناموس في المسيحية قول له لا عندنا ناموس عندنا ناموس في المسيحية قانون في المسيحية يتلخص في أربع كلمات مرة يقولها تحب قريبك كنفسك ومرة يقولها هنا ايه احملوا بعضكم أثقال بعض هي هي هو ناموس المحب ما عندناش آية تاني ما عندناش ناموس آخر روح حب الناس وشيل حملهم انت كده تبقى قدام ربنا تمام أقصر طريق للملكوت يمكن ما نعرفش نصلي زي الناس اللي بتقعد بالساعات تصلي يمكن هنعيش عمرنا ومش هنعرف نصوم أصوام زي القديسين الكبار يمكن على قد صحتنا ومشغوليتنا مش هنعرف نسهر السهرات الطويلة بتاعت الرهبان يمكن حاجات كتيرة بنسمع عنها نحس ان احنا هنيجي جنبهم ايه عمرنا ما هنعرف نعمل الكلام ده يعني الابدية راحت لا ما راحتش عندك سكة اقصر واسهل وفي ايدك وجنبك وقصاد عينك كل لحظة احملوا بعضكم اثقال بعض اهي دي بقى لا عاوزة دير ولا عاوزة صح صحراء ولا عاوزة تفرغ ولا عاوزة حاجة دي عاوزة حب عاوزة قلب ينشغل بالناس عاوزة واحد عينه على المحتاجين اللي شايلين أثقال لو عينك على اللي شايلين أثقال هتبقى بتبص على الناس زي ما المسيح بيبص عليهم المسيح له المجد عينه يعني أتجاسر وأقول تتشد في اتجاه اللي شايل شيله لأن هو دايما قلبه مع التعبان خليك زي ربنا شوف مين شايل شيلة تقيلة واجري يشيل معاه خليك شهم في المصريين زمان كانوا كده أي حد يشيل شيلة تقيلة تلاقي 100 واحد جم يمدوا إيديهم يعرفوه أو ما يعرفوهوش دلوقتي الزمن اختلف لكن أهو دي وصية احملوا بعضكم أثقال بعض ولو قلت مش لاقي حد شايل شيلة يبقى العيب في نظرك ده انت يعني انظر حولك في جيرانك في اصحابك في كل حتة هتلاقي الناس شايلة ومش لا مش عارفة تمشي خطوة بسلتها هموم ومشاكل واحباطات وخطايا وضعفات وامراض وفقر وذل شيل اما كانش ربنا مشيلك طب شيل الشيل كتير احملوا بعضكم اثقال بعض وهكذا تمموا ناموس المسيح لانه برضو الآية دي مهمة أوي إن ظن أحد أنه شيء وهو ليس شيئا فإنه يغش نفسه يعني اعمل في حسابك مش عشان انت فاكر نفسك متدين لو طلعت مش متدين هتبقى وعيتك بيضة يعني ايه ان ظن احد انه شيء وهو ليس شيء يبقى بيضحك على نفسه يعني بلاش تضحك على نفسك وتفتكر انك انت تمام كده أنك شيئا لا حاسب أنت ما شلتش كما يجب أنت ما خدمتش كما يجب أنت قدامك فرص عمل خير كتير ما عملتهاش ده من يجد أن يفعل حسنا ولا يفعل ذلك خطية له عندك فرص كتيرة تمد إيدك فيها إن ظن أحد أنه شيء وهو ليس شيء فإنه يغش نفسه آية مهم كل ما يجي لك الشيطان في ودانك يقول لك يا سلام عليك أنت انت شيء قول له اخويا مش عاوز اغش نفسي أنا لست شيئا أنا عارف نفسي أنا لست شيئا يحكوا عن راهب بسيط كان دايما وكان راجل ناسك وقديس يجي له الشيطان في ودانه يقول له ايه طوباك انت عملت اللي ما عملوش فلان ولا علان ولا أو هو يسمع صوت الشيطان يعني تجيله الفكرة أو الهاجس ده فعلى طول يتهيأ له الشيطان بيوسوس له كده بيه فكان يعمل ايه في القلاية بتاعته حاطط كل الوصايا الصعبة اللي في الإنجيل أول ما تجيله الفكرة بتاعت أنت عملت وأنت حاجة وأنت يقول له طب تعالى تعالى بس نتحاسب وياخد الشيطان يحكيها كده واحد من القديسين يعني كأنه ياخد الشيطان كده من إيده طيب يقول له طب تعالى نقيس صح صلوا كل حين طب ده أنا مش بصلي غير 10 ساعات بس صلوا كل حين ده أنا مقصر في في 14 ساعة آه مش عارف مثلا آه اعطوا ما عندكم صدق يقول له انا لسه عندي جلابيه ما بتبرعتش بيها كل كل وصيه من الوصايا اللي هي تبدو بالنسبه لنا يعني ملهاش اخر يقف قصادها عشان يطلع نفسه ايه ليس شيئا هو كل اللي عاوز يعمله يطرد فكره انه حاجه فايه اللي يخليه يطرد فكره انه حاجه يقف قدام وصيه ربنا وكمال الوصيه ويقول له فين ده بقى اللي انا حاجه وانا ولا حاجه لسه إن ظن أحد أنه شيء وهو ليس شيئا فإنه يغش نفسه ولكن ليمتحن كل واحد عمله وحينئذ يكون له الفخر من جهة نفسه فقط لا من جهة غيره لأن كل واحد سيحمل حمل نفسه الله أنت مش قلت أن كل واحد يشيل حمل الآخرين مقصود بها إيه دي قال ما تغشوش نفسكم كل واحد يمتحن عمله امتحن عمله يعني ايه يعني راجع نفسك اللي انت بتعمله ده هو المطلوب ولا اقل زي ما قال بولس في مكان تاني في ناس بتقارن نفسها بنفسها فبتغش نفسها عارفين زي الطالب الخيبان سوري يعني لما يجي يذاكر يقول هي خلصت صفحة صفحة ده انت فض... ده المفروض وراك 30 صفحة فيقول لك انا من امبارح ما ذاكرتش غير نص صفحه انت بتقارن نفسك بنفسك طب ده انت كده مش هتنجح في سنتك لانه بيقارن نفسه بنفسه هو حط المطلوب قدام ضميره هو بمزاجه فيقول انا المفروض اصلي ابانا الذي لو ما صليتش ابانا الذي الصبح ابقى مقصر ايوه بس ابانا الذي مش كفايه ده المفروض تصلي اكتر واكتر واكتر وما تبطلش تصلي فحاسب تكون بتغش نفسك امتحن عملك ليمتحن الإنسان عمله عشان كده أنبا أنطونيوس يقول احكموا يا إخوتي على أنفسكم قبل أن يحكموا علينا يعني إيه لو حكمت نفسك على الأرض هنا تقف قدام المسيح لو المجد ما يحكمش عليك يقول لا ده ياما حكم نفسه ده هاتوا يدخله على طول لأنه كل يوم كان بيمسك نفسه يقول أنا وحش وأنا مقصر وحكم على نفسه كتير ودي آية جميلة في الكتاب لو حكمنا على أنفسنا لما حكم علينا فاحكموا حكما عادلا يقول كده احكم يا أخي على نفسك قبل ما يحكموا عليك لما تقف قدام ربنا تقول له يا رب كان نفسي أصلي أكتر من كده سامحني وقتي مسروق وما فيش حاجة تستاهل زي الصلاة هوديك حكمت على نفسك لكن لما تقول له يا رب أنا في الريسي بقى أنا بصلي وبصوم وبعمل خلاص عاوز ايه تاني ما انت قلت اللي عندك ومش هتاخد حاجة ليمتحن كل واحد عمله الشاطر اللي يمتحن نفسه كتير عارفين الطالب الشاطر اللي يحل امتحانات كتير يبقى متفوق كمان الانسان الروحي اللي يمتحن نفسه في كل خطوة وفي كل يوم وفي كل موضوع يفضل يراجع على نفسه انا قلت ايه انا عملت ايه انا قصرت في ايه اللي بيمتحن نفسه كتير هيتقدم أسرع ليمتحن كل واحد عمله وحينئذ يكون له الفخر من جهة نفسه فقط لا من جهة غيره يعلق ده بالكلام الجماعة بتوع التهود والناموس كانوا عاوزين يفتخروا بانضمام آخرين لمنهجهم عاوزين يجيبوا جماعة الأمميين يختنوهم عشان كده قال في حتة تاني عاوزين يفتخروا في أجسادكم عاوزين يقولوا إيه أنا السبب اللي خليت فلان يتختن أنا جبت فلان للختان والناموس فيبقى حاسس إنه بيعمل ريكورد على حساب الناس فقال لهم اعملوا في حسابكم قدام ربنا القصة مش كده كل واحد هيقف قدام ربنا عن نفسه بس حتى لو انت خدمت حياتك كلها وما كنتش امين في حياتك مع ربنا خدمتك كوم وحياتك انت مع ربنا كوم عشان كده بولس في كورنثوس يقول ايه لئلا بعدما كرست للآخرين أصير أنا نفسي مرفوضا معقول يا بولس تبقى أنت مرفوض بعد كل اللي عملته يقول لا معلش أنا خايف من جسدي أقمع جسدي وأستعبده حتى أنت عندك الجسد يشتهي ضد الروح زينا طب إحنا ناس غلابة مبتدئين أنت كمان الراجل الروحاني اللي ما بتنامش وما بتاكلش من كتر الخدمة والصوم والجهاد أنا كمان أقمع جسدي وأستعبده بيني وبين ربنا عهد وامتحن نفسي وراجع على نفسي لألا بعدما كرست للآخرين أصير أنا نفسي مرفوضا أحيانا الواحد لما يخدم يتهيأ له يعني أنه تكفي خدمته يعني قدام ربنا عن حياته لا مش كفاية حياتك بنفسك عن قدام ربنا هي مهمة أوي أمانتك مع نفسك جهادك الروحي الداخلي خلاص نفسك قبل خلاص اي حد لانه مفيش ملاحق في الموضوع لا من جهة غيره لان كل واحد سيحمل حمل نفسه هنا يقصد بقى يحمل حمل نفسه يعني ايه يعني في الاخر لما تقف قدام ربنا هتبقى مسؤول عن نفسك هتشيل بس خطاياك اللي انت ما تبتش عنها قدام ربنا وهتشيل الجهادات الحلوة اللي جهدت بيها قدام ربنا ككده هدية لربنا زي ما نقول في التسبيحة نقول كلمة جميلة قوي نقول يأتي الشهداء حاملين عذاباتهم ويأتي الصديقون حاملين فضائلهم كأن كل واحد جاي يقدم هدية لربنا في السماء هم مش هياخدوا السماء عشان الحاجات هم كده كده واخدينها بنعمة ربنا بإيمانهم وحياتهم المقدسة لكن الشهيد جاي يقدم دمه هدية غالية لربنا فربنا يقول له يا سلام ايه ايه الهدايا الجميلة دي حياتك كلها هدية ماري جرجس يجي يقدم سبع سنين عذاب سبع سنين بيتعذب سبعين ملك عدوا عليه طبعا دي هدية غالية جدا قدام ربنا ثمينة في عينين ربنا يأتي الشهداء حاملين عذابته ادي كل واحد يحمل حمل نفسه ويأتي الصديقون حاملين فضائلهم يجي أنبا أنطونيوس لغاية سن المئة سنة بياكل طاقة في اليوم وبيطلع الجبل وبينزل يدي وعظة للرهبان ايه ده ده يعني ايه الجهاد الطويل ده كله ايه التعب ده كله حاملين فضائلهم طب احنا هنيجي شايلين ايه وفي واحد تاني يجي بقى شايل البلاوي اللي ما تابش عنها الخصام والكذب والغش والسرقة وال... طب الحاجات دي ما كنت تغسلها قبل ما تيجي عندنا كنت تتوب السكة مش صعبة كنت شلتها بدري بدري عشان تيجي سائل ولو حاجة بسيطة يمكن تدخل بكلمة زي اللص اليمين ما هو اللص اليمين شايل كلمة مش شايل حاجة خالص ملحقش يشيل حاجة تاني شايل كلمة بإيمان اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك قال له ماشي تدخل إلى فرح سيدك ادخل برضه شايل حاجة حلوه فلما يقول كل واحد سيحمل حمل نفسه مقصود بيها ان كل واحد يحاسب عن نفسه لئلا يظن البعض ان ممكن كان جت فترة كده في الكنيسة الكاثوليكية فترة ضعف حاجة اسمها زوائد القديسين بدعة طلعت كده انه قال ايه ممكن تشتري من قديس شوية فضائل زيادة عنده تضمها لحسابك عشان يعني هو عمل كتير اكتر من اللازم وانت عملت قليل فتاخد منه طبعا كانت وقتها الكنيسة ضعيفة قوي فيها انحرافات ودي فكرة غريبة جدا ترد عنها الآية دي لا مفيش حاجة اسمها تشتري زوائد القديسين اولا كل القديسين هيقفوا قدام ربنا يقولوا له ايه ما عملنا الا ما كان يجب علينا ان نعمله ما حدش هيدخل قدام ربنا يدينه يعني يقول له انا عملت اكتر من اللازم لا ده كله هيقف قدام ربنا يقول له يا رب من فضلك ان احنا ما عملناش حاجة زيادة في نفس الوقت كل واحد يأخذ حمل نفسه عارفين دي تبان كمان في قصة الخمس عذارى الحكيمات والجاهلات لما الجهلات قالوا للحاكمات أعطينا من زيتكن لأن مصابيحنا تنطفئ مع أن الحاكمات واعيين ومحوشين زيت قالوا إيه قالوا لعله لا يكفينا وإياكن ما عندناش حاجة زيادة احنا بالعافية هنقف قدام ربنا فدي فكرتها انه محدش بياخد من حمل اخوه واخدين بالكم انت في الاخر مسؤول عن حياتك وخلاص نفسك فما تفتخرش في تعب الاخرين ما تقولش انا اعرف فلان اللي كان بيخدم لا معلش دي مش هتشفع لك في السما طب انت ما خدمتش ليه لما كان قدامك فلان ده ما رحتش تخدم معاه ليه فلان ده كان بيروح الكنيسة ما رحتش معاه ليه معرفتك ليه بس مش كفاية نقول الآية بتاعت احملوا بعضكم أثقال بعض وهكذا تمام ناموس المسيح نقولها مع بعض احملوا بعضكم أثقال بعض وهكذا تمام كمان مرة احملوا بعضكم أثقال بعض